أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء الحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لما حضرت أبا طالب الوفاة ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يموت أبو طالب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب هذا الرجل الذي تصدى لكفار قريش حين أرادوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان حصنا منيعا طوال حياته يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقتلوه ما أي حد طول ما كان أبو طالب عايش ما كانش يعرف يأذي النبي صلى الله عليه وسلم هو كبير العيلة بعد أبيه عبد المطلب وله مكانة في وسط قومه أبو طالب لما كبر في السن وجاءته منيته حضرته الوفاة ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمي قل لا إله إلا الله النبي عليه السلام حريص على عمه النبي عليه السلام بذل مجهود كبير جدا مع الناس عشان الناس تسلم فمش معقول هيبذل مع الناس كلها ويجي عند عمه ومش هيبذل فحريص على ان عمه يسلم وخصوصا ان علي بن ابي طالب اسلم وجعفر بن ابي طالب اسلم يعني في اثنين من ولاد عمه اسلموا فقال يا عمي قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يعني كلمة بس تشهد بها أن للكون إله أنه لا يعبد سواه وكان عند أبي طالب أبو جهل فقال أتذر دينك ودين آبائك وأجدادك أبو جهل دفعته أصحاب بقى لهم سنين مع بعض أبو طالب عنده 80 سنة فأبو جهل واقف يقول له اوعى تسيب دينك ودين آبائك والنبي عليه الصلاه بيقول له غير حتى لو في نفس جواك غير للصح ايه اللي يخليك تستنى على حاجه غلط وانت عارف ان ده غلط تغير حتى لو لا, لا ليس لك في هذه الحياه الا نفس استغل النفس ده انك تعيش صح فقال يا عمي كل كلمه كلمه واحده بس فقال أبو طالب لولا أن تعيرني نساء قريش لأكرت بها عينك قال له لولا النسوان في قريش هيطلعوا يقولوا الحقوا أبو طالب غير دينه لأكرت بها عينك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه تقر تقر اطمئنانا إذا علم أن عمه سيسلم فمات أبو طالب على الشرك تخيلوا يا جماعة واحد مات على الشرك عشان نساء قريش هتتكلم ما يتكلموا ما تسيبوا المسيدي يتكلموا هو يعني الناس امتى بطلت تتكلم لكن ضغط خطير من المجتمع ان احيانا كتير ناس بتأبى إنها تتحول إلى الحق خشية نظر الناس الناس هتقول إيه الناس هتظن إيه صوتي قدام الناس هتبقى عاملة إيه شكلي هيبقى إزاي ما يصحش ده الناس تاكل وشنا يعني الناس تقول عدى كده من غير ما يعمل ويعمل لا لا لا ما يصحش طب اللي هيعمل ويعمل ده حرام في فرح ولا في ميتم حرام فلوس حرام بدع وفلوس حرام يقول لك هنعمل ايه الناس كده مش هينفع نخالف
فنزل قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين نزل قول الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الأمل الهداية يا جماعة نوعين هداية يعني واحد يهدي واحد يعني يدل على الطريق اسمها هداية, هداية الايه الدلالة يعني انا عايز اعرف الطريق من هنا للقاهرة فين فيقول له اعمل امشي يمين ادخل شمال اطلع على الطريق خده لحد الاخر هتكسر شمال هتدخل يمين هو كده هداه الى الطريق دله على الطريق دي اسمها هداية الدلالة وهذه يهديها النبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وفي هداية تانية اسمها هداية التوفيق يعني ان ربنا يوفقك انك تمشي في الطريق دي ليست لأحد الا لله لأن الله أعلم بالسرائر وأعلم بقلوب العباد فقال إنك لا تهدي من أحببت أي أنك لا تستطيع أن توفق من أحببت للهداية النبي صلى الله عليه وسلم حريص ويحب أن يهدى عمه إلى الخير يحب أن يهدى عمه إلى التوحيد لكن هذا لم ينله النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم نال أعلى درجات لحد فين دي بقى ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تكون إلا لله قال إنك لا تهدي من أحببت جمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب والأثر بتاع موت أبو طالب ده في البخاري ومسلم اتفقوا عليه ولكن الله يهدي من يشاء أي أن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء إلى طريقه على الإنسان أن يبذل الخطر اللي وقف فيه أبو طالب ونزل فيه قطع الأمل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدى أبو طالب كان بسبب كان بسبب إيه يا جماعة مجتمع كان بسبب ضغط المجتمع كان بسبب شكلي عند المجتمع كان بسبب صورتي عند المجتمع كان بسبب العادات والتقاليد اللي هو دينك ودين آبائك يا عم هو افرض غلط أقول لكم أن هذا من أكثر الأشياء التي تقف عائق أمام أن يسلك الناس طريق الحق اللي هو إيه؟ هنقول إيه للناس؟ يا عم سيبك من الناس يا عم والله ما بينفعهم هيبقى شكلنا إيه قدام الناس؟ معقولة يبقى ابن فلان بيعمل وابني ما بيعملش؟ معقولة تبقى بنت فلان حصل لها وانا ما حصليش معقول يبقى اصحابي كلهم كده وانا لا مع يا عم هنقعد نقول معقول يا عم الحق والباطل ده مش معيار ولا له علاقه بده خالص في الفرح لازم نعمل حرام وفي الميتم لازم نعمل بدعة وحرام في المناسبات لازم نعمل حرام في الشغل الناس كلها كده طب افرض الناس كلها بتزوق هنعمل ايه كله كده هبقى انا لوحدي اه يبقى لوحدك إيه الموضوع فات عليه كتير يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده مساحة لده يعني النبي صلى الله عليه وسلم رايح لابو طالب وهو عنده 80 سنة ولسه له دقائق في الحياة وما فقدش الأمل ليه تفقد الأمل مهما طال الزمن اتغير اقف مع نفسك وتغير فرصة واحنا في رمضان نتغير قال الله سبحانه وتعالى واصبر بحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا إنك أنت ما تعتمدش أصل الناس بتقول وأصل الناس بتعيد مش مهم للناس دايما لما يتسأل سؤال بتلاقي الإجابات إيه المفروض يحصل كذا أنا مش بسألك على المفروض أنا بسألك على الموجود اللي بيحصل إيه بنصلي المفروض بنصلي طبعا في رمضان بنقرا القران طبعا المفروض بنكون نقرا القران ده اتكلم في- انا مش بسالكش عن المفروض مش بسال على اللي ينبغي ان يرى انا بسال على الواقع احنا هنعيش واقع ولا هنعيش صور احنا هنعيش واقع فين ده في واقعنا تحجج الناس بنظر الناس تحجج الناس بالمجتمع أبو طالب فرقت معاه آخر كلمة قالها كانت مهمة بالنسبة له هي إيه نساء قريش هتعيرني أنني قلت ذلك جزعا بجد والله يعني كل المشكلة أنك تتحول من الكفر إلى الإسلام وأنت على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حق كل المشكلة إن نساء قريش هتقول عليك إيه في المجتمع المصري والمجتمع المصري من أشد المجتمعات عاطفة يغلب عليه مسألة النظرة المجتمعية يعني نظرة المجتمع دي بالنسبة لنا مش بسيطة خالص فرصة بقى يا جماعة واحنا في رمضان واحنا داخلين على العشر الأواخر داخلين على الخلو داخلين على الاعتكاف إن احنا نقطع العلائق إن احنا ما يهمناش قوي من نظر الناس ان احنا مش مهم قوي هيقولوا علينا ايه ولا هيبقى شكلنا ايه مش مهم قوي ان احنا إيه إيه إيه نبقى محل رضا الجميع اللي هو عايز امسك العصايه من جميع الاطراف اللي هو بعلاقه بفلان وفلان وفلان وكل العلاقات حلوه يا عم ما هو احيانا ممكن واحد يزعل لا لا هو مش عايز اي حاجه حتى لو على باطل حتى لو هيقول باطل حتى لو هيسمع باطل حتى لو يمشي في باطل بس اهم حاجه يكون ايه يكون محل رضا الجميع ابدا لا يكون احد محل رضا الجميع مين ك... مين ده قول لي كده عبر التاريخ مين كان محل رضا الجميع قول لي حد من اهل الباطل كان محل رضا الجميع طب قول لي حد من اهل الحق كان محل رضا الجميع طب قول لي اي حد كان بيحل رضا الجميع سيدنا جبريل مثلا كان بيحل رضا الجميع مين كان بيحل رضا الجميع هذه مسلمه عقليه الناس لا تزول رضا الناس غايه لا تدرك لذلك امرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه قال الله سبحانه وتعالى وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا شوف الكلمه مش قال له لو طعناك هنضيع قال له لو انا اتبعتك ده هو فاهم فاهم ان مقتضى الدين اتباع اتباع ده يعني ايه يعني واحد ماشي ورا واحد بيتبعه قالوا ان اتبع الهدى معك يعني عارفين ان هو على هدى وعارفين انه يأمر بالاتباع يعني كل حاجة هو بيعملها نمشي وراه فيها قالوا ان اتبع الهدى معك يعني مصاحبين لك كان العائق ايه العائق الثاني أمام أنه يسلك طريق الهداية كان إيه؟ متخطف يعني إيه اتخطف؟ واحد اتخطف يعني واحد أخذ خلسة يقول لك فلان اتخطف خطف يعني إيه؟ اتخذ فجأة من غير ما حد يحس فبيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو إحنا اتبعناك هنتخطف هنتخطف من المكان اللي احنا عايشين فيه وده كان في وقت استضعاف يعني هم بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا مؤمنين بيك بس مش هينفع ليه مش هينفع ن- ن- ن- نتبع النبي صلى الله عليه وسلم عشان لو اتبعناه هنتخطف فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ردا واضحا جليا قال أولم نمكن لهم حرما آمنا قال لهم هو أنتم مش عايشين في أمان آه هو أنتم بتعبدوا إيه بنعبد أصنام يعني أنتم عايشين في أمان وأنتم بتعبدوا أصنام يعني ربنا مكن لكم جعل لكم غاية التمكين وأنتم على المعصية فما بالكم إذا آمنتم بربكم يعني أنتم ممكنين وانتم بتعبدوا اصنام وبتشركوا بالله متخيلين ان انتوا لما تطيعوا ربنا هيطيعكم مش هيعرف يحميكم مثلا أولم نمكن لهم حرما مكة يا جماعة اللي هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها دي كان كل القبائل بتقتل بعضها بعض ويجوا عند مكة يحصل ايه؟ يقول لك لا ده حرم مين اللي حلها مين اللي جعلها حرم؟ ربنا سبحانه وتعالى مين اللي خلى القبائل تعترف بناء يعني انا لو جيت على مكان كده قلت يا جماعه ده حرام ما حدش بقى يجي هنا ومع اللي يدخل هنا يبقى امن الناس هتصدق هيعملوا بالكلام ده من الذي جعل مكة حرم وجعل ذلك في قلوب الخلق وجعلها معظمة عند الناس مين مش ربنا فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم هو انت خايف تتخطف لما تؤمن خايف على امنك لما تؤمن خايف على رزقك لما تؤمن يعني انت خايف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فرزقك يضيع خايف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فامنك يختل فقال اولم نمكن لهم حرما امنا يشبى اليه ثمرات ده انتوا يا جماعه فاكهه وثمار مصر والعراق وبلاد ال- العرب كلها جزيرة العرب كلها بتجيلكم مكة وانتوا اصلا بلد ملهاش يعني لا خيرات ولا زراعة كل الثمرات تشبى اليكم يشبى يعني ينقل اليكم من الذي نقل ذلك اليهم قال اولم نمكن لهم حرما امنا يشبى اليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكان الله سبحانه وتعالى يبطل حجة من ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العادات والتقاليد ويبطل حجة من ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاف يخاف على أمنه أو يخاف على رزقه فقال الله سبحانه وتعالى للناس أنه هو المؤمن العزيز وأنه هو رزاق فإياك أن يخاف أحد على رزقه وهو مع الله وإياكم أن تظنوا أن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن عبيده إذا هم أطاعوه لا في رزقهم ولا في أمنهم قال الله سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني كثير من الناس لا يعلم عن الله شيئا لذلك أمرنا أن نتعلم عن الله شوفوا وبها أختم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي يصلي كان يعمل إيه كان قبل ما يقول الفتحة يقولوا في دعاء اسمه دعاء الايه الاستفتاح يعني بيطلب الفتح يعني قبل ما يقول اهدنا بيطلب من الله أن يفتح عليه كان يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشيء ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك لما واحد بينادي على واحد بيقول له إيه بيقول له أفندم النبي عليه الصلاة والسلام مش كان بيقول أفندم كان بيقول إيه لبيك يعني ها أنا جئت ألبي ألبي نداءك اللي هو حي على الصلاة لبيك وسعديك ها أنا أسعد بالوقوف بين يديك الخير كله في يديك والشيء ليس إليك إن اللي مع ربنا ما بيضيعش اللي مع ربنا في خير دائما هل ده معناه إن الصالحين لا يبتلوا لا بيبتلوا لكن يبتلوا وهم وهم من خير إلى خير يبتلوا لينفعوا يبتلوا حتى يمحص الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلوبهم يبتلوا حتى تكون لهم درجة استحقاقا عند الله حتى يعطيهم الله سبحانه وتعالى على صبرهم ثوابا وجزاء ما لم لو لم يصبروا لم يأخذوه قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك إن اللي ماشي مع ربنا دايما بياخد خير والخير كله في يديه والشيء ليس إليه ثم يعترف النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه ايه؟ اسمه استفتاح يعني بيطلب من الله الفتح بالثناء على الله يطلب من الله الفتح بالاعتراف بين يدي الله بأنه عبد قال أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك تخيل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حريص دائما على أن يستغفر في كل المواقف النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الاستغفار حريص على الثناء على الله والاعتراف بالذنب دائما يحمد الله ويعلن تقصيره في حق الله بهذين الشيئين اللي هو ان الانسان يعترف لربه بعظمه ربه ويعترف لنفسه بانه ضعيف وانه ظالم لنفسه وانه مذنب بها تنزل رحمه اقول قولي هذا واستغفر الله